إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الرجولة أن يأنف المرء الدنايا ولا يصير المرء بهذه المثابة إلا إذا كان أبوه كذلك احنا عاصرنا جميع الهزائم المعاصرة وآباؤنا عاشوا في ظل الاستعمار فترة طويلة مع قلة العلماء الداعين إلى الله وكثرة الانحلال الذي يبثه الأعداء في مجتمعات المسلمين وعدة أمراض جعلت الآباء ينقلون الضعف والوهن إلى أبنائهم وأنت تلاحظ هذا حتى على مستوى المدارس يأتي الولد الصغير يشتكي إلى أمه أو يشتكي إلى أبيه إن زميله ضرب يقول له ما ضربتوش ليه؟ اضربه على قلب يطلع الولد عدواني ويطلع الولد متصور إن القوة هي وحدها التي تستنقذ له حقه ما علموه أن يذكر ضاربه بتقوى الله قل له اتق الله ابنك بيضرب ابنك يأتي الولد يشتكي لك علم ولدك المضروب أن يقول لضاربه اتق الله روح قل له اتق الله هو لا يفقه معناها لكن سيكون لها الأثر البالغ بعد ذلك هذا المعنى الخليق بالتجديد والإحياء لا يكون إلا بالنظر في مثل محترمة لأن كثيرا من الناس فقدوا في الواقع المثل المحترم أنا أقدر آه إخواني لما يأتي الواحد منهم يصافحني بقوة لأنه يراني وأمثالي من الدعاة آباء لهم بعدما فقدوا آباءهم في الواقع أبوه المفروض أنه يعلمه الفضيلة ويدفعه إلى مكارم الأخلاق ويصر إن هو ملتزم ومتزن ويصلي ويرضي الله أبوه هذا هو الذي يطرده من البيت وهو الذي يطلق أمه لأن الولد مثلا أعفى لحيته أو أن البنت غطت وجهها فينظر الولد فلا يجد أحدا يقتدي به أهذا هو أبي الذي أقتدي به أهذا هو أبي الذي جعل الله عز وجل في عنقه أمانة فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية أدبوهم وعلموهم هذا الالتزام وهذه الصلاة التي يفعلها ولدك لست سببا فيها إنما السبب من غيره من الدعاء أو من الأصحاب الصالحين إلى آخره فالله عز وجل جعل في عنقك أمانة وأمانة ثقيلة هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة يعني ما خلتش انت القيم عشان تكتم نفس المرأة وتمسك العيال تجري فوق لا ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه القوامة ده تشريف فعلك أن يكون كلامك ماض وكلمتك اللي تمشي ومفيش حد يكسر كلامك بس في مقابل هذه العطية في واجب الواجب قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يرق قلب واحد منهم لصراخ صارخ أبدا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فهل أعددت الجواب لهذا اليوم رزقتك ولدا ورزقتك صحة ومالا فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخد الدنيا الدنيا بالطول والعرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام كل ما تيجي تكلمه يتكلم في الدين احسن منك وما يحلوش كلام الا في الدين ولسانه شبرين في الدين ويتهم اهل العلم جميعا بالجهل والغباء وفوش حاجه ولا فاهم الدين واب قلبي ابيض زي اللبن الحليب وتروح يقول لك انت بتصلي صحيح تروح الجامع لكن انا قلبي ابيض منك وادخل الجنه قبلك يتألون على الله ويفتاتون على الله عز وجل امثال هؤلاء واحد شريح عشان تعرف اللي وراه قال الله عز وجل له أي فل أي فل اختصار يا فلان ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل فأين شكرك أذرك ترأس كنت رأسا مهاب الجانب ما يستطيع أحد أن يضع لك كلمة وتربع في المربع في الجاهلية كان الجماعة في قبيلة من القبائل إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم يقسموا الأموال دي وياخدوا منها الربع ويدوها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نوازل الحي فلوس مركونة للضيافة عشان ما تصرفش من جيبه ده اسم المرباع ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك قال أي رب نسيت قال اليوم أنساك نسيت بمنتهى البجاحة يقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا لك الوظيفة الأولى والأخيرة له فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة ورب ولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل لا تعلم ولدك الجبن ولا تعلمه الكذب ولا تعلمه البخل هو بكرة يعرف كل حاجة ده النهارده لما انت تعلمه على النبل وكرم الاخلاق وان هو يعفو عن الناس بكره لما يكبر هيعرف يتصرف ازاي حتى لو انت كنت قلت له اتعود على السماح قول له الله يسامحك بكره يعرف يخلص صار لكن لست انت الذي تعلمه صفات الجبن وتنقل اليه ضعفك لا احنا في امس الحاجه الى القوة العملية القوة العلمية اللي هي البصيرة والبصيرة دي كما قلت لا تتحقق الا بخمسة اشياء ان تعرف ربك وفاطرك باسمائه وصفاته وده لا يتأتى لك الا اذا علمت مذهب السلف الاول مذهب القرن الاول كيف كانوا يعبدون الله عز وجل في ترجمة سهل بن عبد الله التستري كان خاله الحسن بن سوار يعلمه إذا نام أن يقول الله مطلع علي الله يراني وأمروا أن يقول هذه الكلمة عند منامه مع بقية أذكار أذكار الموظفة لأذكار النوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يقولها في الأول ثلاث مرات خد فترة ثلاث مرات سبع مرات كل شوية يزود له حتى ظل سهل يقولها سبع سنوات طبعا مش بيقول الله مطلع عليه الله يراني وعمال يهنبط يصبح الصبح كده هنبط ويملى الدنيا لا هو يقول هذه الكلمة يذكر نفسه بها وتترسخ في فؤاده مع القيام بما أوجبه الله عليه من الواجبات والأخذ بقدر ما يستطيع من المستحبات بعد انتهاء المدة قال له يا سهل إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك أتقيم على معاصيه قال لا قال فالزم الزم لما يكون المؤدب مثل هذا يطلع اللي تحتيه رجل في راوي ثقة إمام اسمه عمر بن ذر كان له ابن اسمه ذر يبقى ابنه ذر ابن عمر بن ذر فذر ده مات في حياة أبيه وهو حيدفن قال والده عمر اللهم اغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي واغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقه فقالوا له كيف كان ولدك لك قال ما تركني أمشي قط وحدي فإن كان في الليل كان أمامي وإن كان في النهار كان ورائي وما صعد سطحا قط أنا تحته يطلع على رأس أبوه برجليه هو الأدب ده أخذوه منين؟ إيه؟ أخذوه برضه من الجيل الفريد جيل الصحابة في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري وأبو أيوب كانت داره مكونة من دورين فأيوب أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصعد إلى فوق يطلع الدور الثاني فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغشاني أصحابي كل أصحابي بيقولي فده أرفق بنا لأن هكون في الدور الثاني كل واحد عايز يجي لي هيطلع فوق هيجرح البيت من تحت فيبقى الأفضل إن أنا أكون تحت خلاص نزل أبو أيوب على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين في الليل عملية لم تستمر وقتا في الليل أبو أيوب الأنصاري قال فبينما أنا أمشي إذ فزعت وقلت أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله ازاي ازاي انا رجليا تبقى فوق وراسه تحت تبقى رجليا اعلى من راسه لا انا ما استحملش المسألة دي يعمل ايه بعدما قفز هذا الخاطر الى عقله انزوى هو وامرأته في ركن طول الليل مش قادر يمشي كل ما يمشي انا رجليا فوق وهو تحت ما يقدرش اول ما صبح الصبح نزل قال والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها اصعد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق وكانوا يرسلون إليه الأكل طعام ولا يأكلون إلا بعدما يأكل فيتحرون مواضع أصابعه وفمه فيأكلون منه يشربون من نفس الموضع حتى أرسل إليه ذات يوم ثوما أو بطلا فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أبو أيوب قال فزع إيه سر الفزع انه لم ياكل من الثوم او البصل يبقى حرام لما احنا عمالين ناكل فيه فصعد اليه قال يا رسول الله ارسلت اليك ثوما او قال بصلا فلم تاكل منه احرام هو قال لا لكني انادي من لا تنادي وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم ياكل بصل يأتي جبريل عشان يقول له القرآن هيأذي جبريل وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى أحدا قط فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه فيقول أبو أيوب بعدما علم أن البصل عليه ليس بحرام وأنه لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة قال لا جرم أكره الذي تكره حتى لو كان حلال ليا بس انت بتكرهه انت حبيبي انا مش هكره لاني بحبك ولا استطيع ان اتصور شهوة بدونه وهي دي علامة المحبة وانت راقب المسألة دي في ولدك انت بتبقى جايب الاكل الشهي وعايز تاكل منه واول ما تلاقي العيال نازلين ياكلوا كده وبتاع على طول تلاقي قلبك اتقفل وشهوتك راحت وكل سعادتك ان هم بياكلوا حب الوالد طبع فرحان ان ابنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب وده كافي عنه فلما يقول ان ابنه ما صعد على سقف وانا تحته اخذوا هذه المعاني وتعلموها من ابائهم الاباء بكل اسف يقول لك اذا كبر ابنك خويه خويه يعني نبقى اخوات تلاقي الولد يقول له عم الحاج واطلع من دول يا عم الحاج كنت فين يا عم الحاج رحت فين يا عم الحاج جيت منين يا عم الحاج خلاص الاخ مش ممكن يزعق لاخوه الاخ مش ممكن يضرب اخوه الاخ مش ممكن يخاصم اخوه هذا هو الذي حدث بين الاباء والابناء بقى بيسهل على الولد ان هو يضرب ابوه ويخاصم ابوه ويشتم ابوه ولا يوقره المثل ده اذا اردنا ان نستخرج له معنى صحيحا نستخرج له المعنى من قصة ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل عليه السلام لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك مش انا ابوك وانت كده الولد اخرس لا خويه فانظر ماذا ترى في القرارات المصيرية كبر ولدك وشركه وقبل ما تيجي الطامة الكبرى اعمل له اختبارات اقعد انت وهو قول لي يا بني افترض كده ان شارون دخل علينا وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا ماذا نفعل ممكن يقول لك اهرب اشوف حته كده جحر وانزل فيه يقول اي حاجه واخد بالك انت تصحح له تهرب ازاي يا ابني طب انت لما تشوف ده داخل علشان يغتصب اخته ولا يغتصب مراته ولا يغتصب امه وهيقتلها او يزني بها انت ترضى بالكلام ده يقول لك لا يقول لك تعمل ايه يقول لك ادافع عنه لحد ما اموت تقوم تعضد هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام من قتل دون اهله وماله فهو شهيد يقول بارك الله فيك يا بني لا تسلم اهلك وما فيش مانع تكون محضر ما انا بقول لك السالك الى الطريق لازم يكون منتبه عارف السكه اللي ماشي عليها وعارف افاتها اللي هي القوه العلميه بقاش جاهل بأخلاق السلف ولا بصفات السلف يكون عنده حواديت حواديت بدل ما يقول له برجل مسلوخة وبالسلاكين وطلع من الخرج والكلام ده واوعى الكلب واوعى العو والكلام ده لا يحضر بقى كلام محترم شوية ويربي عياله محترمين ما يطلعش الولد يخاف من هبهبة الكلب طب من هبهبة الكلب يعمل ايه ده؟ لا لازم يكون عندك شويه حواديت كده وت- وتقول للولد المعاني ديت عن طريق اسئله وتبرز له ان الدفاع عن الاهل الدفاع عن المال الدفاع عن الشرف كله شرف ده مره اخو معاويه بن ابي سفيان عنبسه في ايام خلافه معاويه رضي الله عنه فعنبسه بن ابي سفيان له ارض واسعه كده وعايز يوصل لها قناة ماء لكن هو لقى ان في السكة ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الله فهو هيلف اللفة دي كلها علشان يفتح قناة لأرضه هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيختصر المسافة زي اللي كده ايه رأس الرجاء الصالح وقناة السويس هو هيخرم ملك عبد الله بن عمرو بن العاص الحجة بتاع مسلم هيعدي وهتبقى القناة بسيطة وسهلة مش هيعدي هيلف فقال للرجالة بتوعه احفروا فعبد الله بن عمرو العاص أول ما شاف المسألة دي نادى مواليه وخدمه وأولاده قال البسوا دروع الحرب البسوا دروع الحرب طب انت هتقاتل على ايه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتاع ربنا ويوم زفافك ساب مراته وقعد يصلي للصبح من شدة ما يجد من الإقبال على الله حتى قالت المرأة التي علمها أهلها الحياء لما عبد الله عمل بن عوف سألها إيه أخبار عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه بتاع ربنا ده لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مش اللي بتقول لك العادة السرية عند النساء ومتعة العادة السرية والكلام ده دي نساء الحياء يا اخوانا لا يعلم الانسان بيتولد عنده حياء بنت الصغيرة اللي سنها ثلاث سنين لو رفعت فرق ثوبها بتنزله التي لا تعرف شيئا عن هذه المعاني هي بتنزله كده تنزل ثيابها فتقول عبد الله نعم العبد لربه ولا تجرح زوجها اللي شغال في العبادة الشغل ده بيقول للخدم والموالي البسوا لبس الحرب ليه هنقاتل فلما علم عنبته ومن الرسول بتاعه اللي عبد وعبد الله بن عمرو بن العاص ان هو هيحارب ومعاويه بن ابي سفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له انا مصر على المسالات انا ساقاتل اني سمعت رسول الله شوف صلى الله عليه وسلم كل حاجه يجيب دليل عشان يبقى عنده مشروعيه عنده مشروعيه وعنده مصداقيه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد احكي الحكايه للولاد وانني اذا جاء غادي معتدي فقاتل انه لا جناح علي ان كان عندي صبر وعندي قوه وعندي استغناء وتركت ايضا لا جناح علي زي مساله التداوي وترك مسألة الدفاع عن المال واحد جاي هياخد مالك انت شفت كده بينك وبين نفسك بس مش هتقدر عليه وان انت ما عندكش قدرة على انك انت تقاتل وما عندكش جرأة على انك انت تتبهدل فتركت المال جاز لك ذلك ان قاتلت ولو قتلت جاز لك ذلك زي التداوي كما قلت وترك التداوي فانت رجل عندك علم عايز تترك العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب في الصبر على المرض لك ذلك ولا يقال نقض الأسباب وترك الأخذ بالأسباب لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض مرض الموت فقالوا له نأتي لك بطبيب قال الطبيب أمرضا وفي رواية قال إنه قال لي أنا فعال لما أريد وترك التداوي كذلك آه، أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى حمى تصيب الإنسان لها فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحات كما يتحات ورق الشجر وقال الحمى هي حظ المؤمن من النار حظ المؤمن من النار فأبي بن كعب لما سمع المسألة دي دعا على نفسه بالحمى لكنه اشترط على ربه ألا تصده عن جهاد أو عن صلاة الجماعة فكان الواحد إذا اقترب من أبي بن كعب وحط إيده كده عليه يرفع إيده على طول من سخونة جسم طب نفهم إيه من الاستثناء بتاع أبي إلا أن تصدني عن كذا وكذا نفهم منه أن المرء إذا مرض مرضا قويا لم يستطع معه أن يصلي كما ينبغي أو يقوم كما ينبغي أو يقوم بما أوجبه الله عليه كما ينبغي في هذه الحالة قد يتوجب عليه العلاج لأن لا يوجد أي معنى إن يفضل يقول آه آه آه شيلوني حطوني صلي مش عارف اصلي مش عارف اركز في الصلاه لما تضيع الصلاه صبر ايه اللي انت بتدور عليه لا في الحاله اللي زي دي بنقول لك لا تداوى واقم الصلاه خير من صبرك على المرء يبقى اذا متى يترك المرء الاسباب في مساله العلاج ونحوه اذا كان قوي القلب قادرا على الصبر وفي نفس الوقت يأتي بما أوجبه الله عليه مش هيقدر على المسألة دي يبقى يتداوى يتداوى حتى يفعل إيه ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه المعاني دي إحنا بنكبرها عند الولاد ولكن هذه المعاني بطبيعة الحال تحتاج إلى شيئين الشيء الأول إلى رجل محب حتى لا يغفل حياته كلها الصحابة وحياتهم السنة وحكايات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دائم السماع دائم القراءة وهذا لا يكون إلا بحب ورجل على السكت الحاجة الثانية التذكير المستمر يبقى عندنا حب وعندنا علم كل المعاني الفاضلة علمها ولدك بكرة هو يعرف الصح من الغلط لكن لا تعرفه الخطأ لا تعرفه الخطأ فلما نقرأ بقى قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال نعرف ان في بعض المؤمنين ليسوا على هذا المثال القوي لكن لا تعدم منه خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر يبقى المسألة مسألة موازنات المرأة جيدة وفاضلة ومطيعة لكن عصبية فأنت تكره منها العصبية تكره منها علو الصوت ثم تتذكر وفاءها وحرصها عليك ومحبتها لك وانها بتوفر عليه وبتحضن عليه والكلام ده اول ما تتذكر تحط المساله دي وبين بعضها وتعمل مقاصه على طول قلبك يصفو من ناحيته يبقى المؤمن اه مش رجل لكن ستراه نافعا في مكان اخر كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير ستجده عالما مفتيا منظرا حربا نارا على اهل البدع لكنه في ميدان القتال لا يثبت عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تكن له شجاعة عمر لكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا قرآنيا صرفا وكان رجلا عالما وكان رجلا حليما تعمل عبوديته في هذه المعاني فوصل الى الذروه قال صلى الله عليه واله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشه رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه فلما قيل عثمان بالباب اعتدل وجمع ثيابه فقالت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر قال إن عثمان رجل حيي لا يبلغ حاجته إذا رآني على ذلك ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة هيدخل يلاقيه مكشوف الفخذ يقعد يلوم نفسه يقول أنا جيت في وقت غير مناسب كان نايم أنا صحيت وأفزعته أنا عملت وعملت وعملت فانظر إلى الوفاء في الصحبة حتى يسقط عنه هذا الحرج ولا يحوجه إلى اعتذار يعتذر في هيئته اتصل مرة بواحد لمسألة مهمة وكان الوقت يعني ليس بمتأخر جدا فالعادة في المجاملات معلش أنا صحيتك قال لي وفعلا أنا كنت بتابع نومه وأنت صحيت طيب أنا آسف أكلمك بكرة قال وهي مصلحته هو لما اتصلت به إلا لأن فيه مصلحة هو ده ده ده مفيش فيه رعاية للصحبة طب أنا أقول لك على حاجة بعض الناس بيقع فيها وليس فيها رعاية للصحبة انت بتتصل بواحد كتير من الناس بعد ما يخلص المكالمة هو اللي يقفل الأول هو انت بتقفل الأول ليه؟ ده أنا اللي طلب وأنا اللي بدفع الفاتورة مش انت ليه على طول السلام عليكم تقوم حاطط انت الأول هذا ليس من حقوق الصحبة هتقول لي المعنى ده جبته منين؟ أو هل له دليل؟ أيوه له دليل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أحدا فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. يفضل ماسك ايديه كده. ربما يكون الرجل الآخر له حاجة إنه يفضل ماسك ايده. أنا رجل بتصل ممكن يكون في بعض معاني انا عايز اقول قلت بعضها وعمال افكر في المعنى الثاني اللي هقوله ما افاجئش وانا بيقول السلام عليكم وهابت السماعه في وشي شوف حقوق الصحبه تصل الى مثل هذا الحد يبقى الواحد منتبه الى المعالي ومكارم الاخلاق الى هذا الحد ده عايز اب كل عيوب كل حواسه عيوب مش اب غافل عن اولاده اب شغال علاف كل مهمته يجيب لهم ياكل ويشربوا والعيال يتغلوا كده ويبقى الواحد منهم قد كده وفي الاخر يطلع يقول له عم الحاج ومش عم الحاج ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت به السن ومع ذلك يهون عليه ابوه ويطلع يسافر لبلاد بره قال علشان يجيب فلوس عشان يشق طريق سوق مستقبله ويترك والده وقد يصادف ان يكون وحيد والديه ويوم يهون عليه ان هو يترك والديه ويغتر ويتغاضى بظاهر الفاظهم هو الاب لما الابن يقول له انا عايز اسافر عشان اكون نفسي وبتاع هيقول له لا يا ابني اقعد جنبي الاب بيبقى قلبه بيرفرف كده وهينشطر نصفين على فراغ الولد قول له يا ابني روح الله يسهل لك الحال روح يا ابني الله يفتح وشك روح يا ابني انا بدعي لك ويطلع الولد يروح يروح للجهه بتاعته وابوه يقعد يعيط بعدين ولا يظهر دموعه امام والده والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل الى مثل هذا لذلك يذوق من نفس الكاس يطلع ولاده عندهم قسوة عليه عشان كده انا بقول لك ما تشتغلش على الله انت خسران انا ادلك على حاجه احسن من كده افتح زريبه بهايم واعلفها وبيع البهايم هتاكل لحمه وهتشرب لبن وهيكون في جيبك فلوس وفي الاخر لما بتربط الجاموسه في الوتد ما بتخلعش الوتد انت القيم عليه انما تشتغل على نفل عيالك وقد تركت تعليمات تعليم مكارم الاخلاق لهم انت اول واحد هيتجرع من هذه الكأس عشان ولادك تعلموا مكارم الاخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا فاذا تعلموا الاسلام ازدادوا نبلا كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا اذا في الجاهليه كان رجلا فاضلا كان رجلا نبيلا ده اليهود احنا ما نعرفش عنهم اي شجاعة جبناء ومع ذلك الكلمة التي قالها كعب ابن الاشرف تطير كل مطار لما نزل بالليل وابو نائلة اخوه من الرضاع محمد بن مسلمة ابن اخته النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن اشرف فانه اذى الله ورسوله اخوه من الرضاعه قال له انا انا له وابن اخته قال له وانا كمان أتأذن لنا أن نتكلم كلاما نضحك عليه كده ونجرجره في الكلام ونقول له إن إحنا زهقنا من الدين ده وعايزين نطفش منه قال قولوا راحوا اشتكوا له بقى مش عارفين والله احنا تورطنا في العمليه دي قوي كل شويه يقول لنا هاتوا وسط من شعير هاتوا وسط من دقيق واحنا ايه قاعدين على مخازن ال- بيت المال ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاع ومش عارفين ده احنا هنعمل ايه فكلفنا يلا بقى لحد ما نشوف المساله تخلص حد ايه فضحك ملء شدقيه وقال والله لتملن انا مش قلت لكم هتملوا منه هتزهقوا وتقرفوا طيب معلش احنا انت راجل عندك حق وكل حاجه وراجل بعيد النظر ادينا بس الوثقين بتاع على ما نفرط قال لهم لا ادينا وتعالى ده انا يهودي ها، دي تعدي اديك كده ببلاش مجانا كده تاخدها كده و... لا ارهنوني نساءكم انا عايز آه، كيلة آه، شعير اديك مراتي بس ما يقدرش ما هو لازم يخلص الصوت لحد الاخر قال نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب ده انت واد من جواه واد مقطع السمكه وديلها الوليه تشوفك انها تقع تطب فاكس انا في نظرها ابقى راجل خنشور ووحش و- ما تنفعش ما تعيش معايا انا ما اقدرش أنت راجل حلو وجميل والكلام ده انا اقدرش طيب خلاص ارهنوني ابناءكم هات ابنك رهين قال نحن نرهن ابناءنا ويكون عارا علينا يسب احدهم فيقال رهن بوصف وشعير ولا بتاع ولكن نرهنك اللأم احنا ما عندناش غير غير درع الحرب ولا حرب خدها وخلاص هات لنا الشعير خلاص خد قال له خلاص المره الجايه احنا هنجيب آلة الحرب بقى هنجيب عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش لان هو لو ما قالوش هذا الكلام وشافهم جايين لابسين الدرع وكانوا جاي يحاربوا مين دول ده جاي ياخد وقت من شعير وجاي لابس آلة الحرب فيخاف لكن هو دلوقتي اتفق انه هيجيب له آلة الحرب اول ما يشوف يقول خلاص ما كتبش خبر يعني احنا متفقين على كده الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول آه على طول شغال وراجل بقى ايه عطور وبتاع ومنجح نفسه على هذا الساعه 12 بالليل ابو نيله ومحمد انزل يا كعب ابو نيله كان صوته غليظ اجش فالمراه قالت الى اين يا كعب في هذه الساعه اني اسمع صوتا يقطر منه الدم ده صوت راجل صوته بنقط دم ده ما تمشي عادي يوم يقولها اليهودي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمه دي من يهودي غيره يقول ان الكريم اذا دعي الى طعنه بليل اجاب وهذا رضيع ابو نائله ومحمد بن مسلمه هو نازل لناس غرب ده انا لو نازل لناس غرب واحد في الط- في الشارع بيصرخ يقول الحقوني انا من غير ما اعرف ده يطلع ابن مين هنزل قتل وحوش وانجده حتى لو ما عرفوش فما بالك ده بقى رضيع رضيعين من ثدي واحد وبعدين محمد بن مسلمه ده احنا كلنا في بعض نزل وكتب قصه المشهوره وانهم ايه قتلوه انت عارف كعب بن مالك كعب بن الازرق اخذ النخوه دي منين؟ من بيئه العرب مش لانه يهودي هو الجانب اليهودي فيه لما قال ارهنوني نساء ارهنوني ابناء هو ده الجانب اليهودي اللي فيه انما ان الكريم اذا دعي الى طعمه بليل اجاب دي حته بتاعت العرب العرب الشرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السماء في عشر سنين هؤلاء النبلاء الاسلام زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها في عشر سنين لم تمر خلافة عمر إلا وقد سقط ملك كسرى وقيصر وكانت أرضهم تحت رد ال- المقاتلين المسلمين فعشان كده ال- ال- ال- النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجارية خياركم في النساء ليه نبي متعلم مكارم الأخلاق أنت عارف حتى في الأسماء تلاقي الأسماء العرب كتير منها يسموا عيالهم كلب وكلي كلب وكلي ليه؟ علشان الكلب وفي ما يدورش على ان اسمه كلب لا صفة الوفاء فيسمي ابنه كلب ويسمي مولاه والخدام بتاعه سامر ألا بقى ابنك تخليه كلب والخدام بتاعك تقول عليه تامر اسم الرفيق الجميل تعالى يا تامر روح يا تامر وابنك تعالى يا كلب روح يا كلب ازاي الكلام فواحد منهم سئل ازاي اسماء الموالي والخدم رقيقه كده واسماء عيالكم نحتينها من الصخر اسد وغضنفر وكلب وكليب وصخر وحجر والكلام ده قال نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لنا ده المولى بتاعي خدام بتاعي اقول له روح يا تامر تامر اللي هو بي- بيعمل التمر وذلك يعمل التمر يعمله في لبن يعمله في عسل يعمله في سمنه والكلام ده يقال عليه تامر اه لما اقول له تعالى يا تامر روح يا تامر ده خدام لكن هسميه غضنفر على مين بقى عليا؟ تعالى يا غضنفر روح يا غضنفر لا انا سمي ابن غضنفر لعدوي ها عشان لما يقول انا فلان انا حجر انا صخر انا بتاع يقوم يرعب عدوه وكانوا بي- بيتخذوا هذه الاسماء القويه برضه كنوع من الحرب النفسيه يستخدموا الاسماء دي في الحروب او في البطش الاخرين زي ما قال آه، آه، ابو الفرج الاصفهاني في كتاب الاغاني قصه كده لطيفه ظريفه نختتم بها الكلام كان في شاعر زمان اسمه ثابت بن جابر ثابت ابن جابر اسم حلو اهو رقيق مفيش فيه مشاكل لكنه كان شراني وعايز يخطو على الناس فقال لك اسمي اسمي نفسي كده اسم مرعب كده فسمى او لقب نفسه بتأبط شرا تأبط شرا العلماء بقى الباحثين في المسائل دي قال لك طب هو سمى تطبط شرا ليه؟ قعدوا يقولوا ايه يجيبوا اسباب يعني. قال لك مره كان ماشي لقى خروف قام حطه تحت باطه اول ما وصل للبيت ما لقاهوش. يعني عفريت. خلاص؟ قال ايه اللي كان تحت باطه؟ قال له فانا تأبطت شرا. يعني ايه؟ حط العفريت تحت باطه. فسمى نفسه تأبط تأبط شرا ده اس- اسمه مرعب اهو. فكان في واحد احمق خفيف العقل من ثقيف يكنى بابي وهب فالتقى مره مع تأبط شرا قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت كما ارى جميم وضئيل انت الحبه بتاعتك بتقول كده ونفسك هتطير وفي نفس الوقت شكلك وحش فانا عايز اعرف الخوف الناس ليه ازاي يعني قال له باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد قال بهذا فقط يقول له أنا تأبط شرا يوم مرعوب واقع تقوم واخد اللي أنت عايزه قال له بس كده ولأنه أحمق قال له هل تبيع نسبك طالما انا عامل بسيطه واول ما اقول له انا تأبط شرا هيقوم مرعوب طب ما تديني اسمك ده اشتغل بيه شويه قال له طب تشتريه بكام خلاص بقى واحد مجنون ها زي ما بيقول لك يعني هو المجانين علقوا واحد في السقف ايه ده علقوه مروحه في عز الحر قال لك يلف يجيب لنا هوا ها دخل مدير المستشفى على الحارس داخل مع الحارس قال له ايه ده معلقينه ايه معلينه مروحة أم قال له مال يعني موتوا من الحرب يعني الحارس المفروض يدخل هو كمان ها فلما يكونوا كلهم في بعض كده خلاص نمشي معاه لحد اخر الدور نشوف اخرته ايه انت عايز تشتري اسمي ايوه طب تشتريه بكام قال له باسمي وانت اسمك ايه ان شاء الله ابو وهب اعمل ايه بابو وهب قال له وبحلتي وكان لابس حله جيده لسه شريعه جديد وتأبط شرا لزوم الشغل مقطع وهدومه مهربده ومزيته وبتاع عشان يبقى ايه يكمل دائرة الرعب. قال له خلاص اخلع هدومك. خد الحله بتاعته وقال له خلاص يا عم انا من هنا ورايح ابو وهب وانت تأبط شر. الرجل العبيط الأحمق خلاص أنا أنا, أنا تأبط شره ومشي بقى مبسوط بالمسألة ديت بعدما فقد ثيابه تأبط شرا قال ثلاث أربع أبيات كده يخاطب زوجة هذا الأحمق فقال ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تعبط شرا واكتنيت أبا وهبي فهبه تسمتني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخفض وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة القلب هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي هو أنا ما برعبش الناس إلا بقلبي بس الاسم ده بس إيه زي العالم كده بقول نحن هنا فهو رجل احمق لن اخذ الاسم ولا ناخذ الاسم فهو كان العرب الاسم المرعب ده كان يربيه لاعدائه زي علي بن ابي طالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارز الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يخفف بالسيف بتاعه ويقول قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهف أنا من مبارز أم نزل علي بن أبي طالب قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كلي في غابات كريه المنظرة أوفيهم بالطعن كيل السندرة أنا بقى قسورة بقى وأنا حيدرة طالما المسألة مسألة أسماء هو يقول أنا مرحب وأنا أقول له أنا حيدرة نوع من الحرب النفسية في هذا هذا البراز فكانوا بقى يأتوا على الأسماء القوية المرعبة ويقول يعمل نفس العرب من كانت بتشتق بقى فخ أي من الصلابة رجل صلب يفضل الموت على المهانة كلب وكليب من الوفاء تلاقي كل اسم من أسماء العرب وراه معنى من المعاني فلما يبقى العرب بهذا النبل ويجي عليهم الإسلام بقى يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية اللي هم نبلاء الأصل وناس كرماء وشجعاء خياره في الإسلام إذا فقهوا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم